و احنا ماشيين على مهلنا في الاول لكن يعني هنمشي شوية شوية بعد كده اول باراجراف في اصحاح واحد كان بيكلمنا عن الله الكلمة وعن لاهوته وعن ازليته وعن اصله اصل الحياة ان هو اصل الحياة والنور وبعدين اتكلمنا عن يوحنا كإنسان مرسل أمامه وبعدين حطهم في مقارنة وقال لنا المسيح هو النور الحقيقي مفيش نور تاني والمسيح كان في العالم بس الناس مش عارفينه واللي قبلوه أعطاهم سلطانا يصيروا أولاد الله المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا من رجل لكن من الله ولدوا والكلمة صار جسدا ودي شرحناها شوي بالتفصيل سر التجسد وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب وقلنا أن الآية دي تعني أنه مجده مساوي لمجد الآب الآية دي تعني كده مجده مساوي لمجد الآب ودي تؤكد أنه واحد مع أبيه في الجوهر أو من نفس جوهر الآب وقلنا انه التأكيد ده هيستمر معانا طول انجيل يوحنا كل شوية يراجع معانا فكرة لاهوت المسيح ان المسيح اله حق من اله حق لكن في التجسد اه تخلى عن مجده اخلى ذاته فباين قدامنا كانسان لكن هو الاله الحقيقي ولم يتركه مجده ابدا عشان كده يصلي في يوحنا 17 يقول مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم إذا هو له مجد قديم قوي بس إيه آه مش شايفينه إحنا بعنينا وهو على الأرض ماشي كإنسان مش شايفين المجد ده كله رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا إحنا وصلنا لغاية هنا كلمة النعمة والحق هتيجي كتير برضو في تعبيرات يوحنا بالذات كلمة الحق وكلمة الحق لما تيجي لا تعني العدل فقط كلمة الحق في الإنجيل تعني في الأصل الحقيقة الحقيقة يعني إيه؟ يعني لما بنقول بالحقيقة نؤمن يعني هذه هي الحقيقة أو هذا هو الحق الذي نؤمن به نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل وهكذا فكلمة الحق في الإنجيل مقصود بها دايما الحقيقة يعني المسيح لو المجد لما يقول أنا هو الحق طريق والحق والحياة نقصد بالحق ده مش العدل بس لا هي الكلمة أشمل من كده هي تعني حقيقة الله فهنا بيقول أنه مملوء نعمة وحقا يعني كل الحقيقة مختفية في السيد المسيح وكل النعمة مختفية في السيد المسيح يعني ليست نعمة ما من الآب تصلنا إلا عبر إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وليس حقيقة ما في صفات الله أو كيانه أو عمله نفهمها أو نستقبلها إلا من خلال ربنا يسوع المسيح لأنه مملوء نعمة وحق هتبان بعدها بشوي يوحنا رجع تاني كلمنا عن يوحنا يوحنا شهد له ونادى قائلا احنا اتكلمنا عن يوحنا قبل كده قلنا ان هو الشاهد ان هو يوحنا مرسل من الله جاء للشهادة ليشهد للنور حتى قلنا كلمة الشهادة دي بتاعتنا في الأصل مقصود بيها أن يوحنا جاء يشهد أن المسيح هو ابن الله بالحقيقة هذه الشهادة بتاعتنا فهنا بيقول يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي خدها بالراحة دي هذا هو الذي قلت عنه يبقى واضح أنه يوحنا كان بيتكلم عن المسيح قبل ما يجي المسيح قدام عينين اليهود يعني في اللحظة دي هذا هو إذا بيشاور عليه يبقى المسيح ابتدى يظهر خلاص ابتدى يبان قدام الناس ودي هتيجي ذكرها بعد شوية هو بعمته لكن هو بيقول لهم هذا هو الذي قلت عنه يبقى من بداية خدمة يوحنا المعمدان بدأ يكلمهم عن المسيح الآتي اللي لسه لا هو شافه ولا الناس شافته عشان كده بيقول لهم هو وسطكم مستخبي بس أنا مش عارفه هيجي بعد كده يقول لهم اللي بعتني قايل لي تعرفوا ازاي مديني أمارة مديني علامة الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو ده اللي انت شغال لحسابه هو ده اللي انت جاي تتقدم الطريق أمامه فهنا بيقول هذا هو الذي قلت عنه إذا الموضوع الأساسي اللي بيتكلم عنه يوحنا هو بيشجع الناس للتوبة عشان يعرفوا المسيح ويقابلوا المسيح فمن قبل ما يظهر المسيح له المجد كان بيتكلم عنه أن الذي يأتي بعدي ده يوحنا اللي بيقول اللي هيجي بعدي هنا بعدي مقصود بها الزمن العادي جاي وراه بكم شهر يوحنا ابتدى يبشر ويلم الناس كلها وهيجي واحد وراه ورا منه بعديه زمنيا الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي هيتحير في ثلاث ظروف مكانية أو زمنية ما يتقابلوش مع بعض أبدا إزاي بعدي وقبلي وقدامي لخبط ببساطة كده ده كلام يلخبط إزاي بعدي وقبلي طيب ما هي بعدي قبلي لكن هنا بيقول كان قبلي تؤكد أن المسيح وإن كان سيظهر على الأرض في عمله في زمن ما إلا أنه موجود منذ الأزل فهنا بعدي مقصود بها في عمله في الزمن في تجسده وظهوره وقبل مقصود في وجوده في أصله المسيح قبل يوحنا بملايين السنين طبعا اللوغوس قبل يوحنا بسنوات لا ملهاش آخر لكنه زمنيا في عرفنا الأرضي هو جه بعد يوحنا المعمدان واضحة الحتة دي ولأنه قبل يوحنا وبعده فكان دائما أمامه يعني إيه يعني ده موضوعه يعني يوحنا من ساعة ما جه على الأرض شغلته هي إمتى يتكلم عن المسيح الآتي هي شغلته كده هي جاي وربنا معينه للمهمة دي أن يتكلم ويشير ويشهد عن المسيح الآتي على الأرض فبيقول أنا محاصر حتى في الزمن بالمسيح بعدي المسيح جاي وقبلية كان موجود وقدام عيني على طول وده أحلى علاقة بالله إن يبقى المسيح دايما قبليك وراك وقدامك وحواليك على طول كان قدامي يعني يبقى المسيح قدام عينك على طول وهو في الأصل قبل منك بكتير قوي وهيظل بعدك إلى آخر الظهور لكن يبقى في حصار من المسيح يبقى المسيح لو المجد شغلنا طول الوقت وموضوع شهادتنا للناس ومن ملئه نحن جميعا أخذنا لأنه تكلم عن اللوغوس عن المسيح لو المجد وقال أنه مملوء نعمة وحقا وهنا كلمة مملوء مقصود بها أنه فيه كل النعم وكل الحقيقة فمن ملئه من هذا الملء من المخزن اللي ما بيفضاش ربنا يسوع المسيح احنا نغرف كبشر فأي واحد فينا ياخد نعمة ياخدها من ملء النعمة ربنا يسوع المسيح أي واحد يقرب من الحقيقة أو يتفهم حقيقة الله يتفهمها من ملء الله ربنا يسوع المسيح واخدين بالكم فكل النعم وكل الحقيقة مخزونة في ربنا يسوع المسيح ونحن كبشر عندنا فرصة للتعامل المباشر مع ربنا يسوع المسيح في تجسده فمن ملئه نحن جميعا أخذنا يعني احنا كبشر نتمتع ببركات كثيرة قوي كل البركات دي ناخدها من ملء المسيح عشان كده يقول ايه نعمة فوق نعمة يعني ايه ممكن يبقى معناها كل يوم في نعمة اكبر من اللي قبلها يعني اغرف من السيد المسيح نعم بلا حدود كل يوم روح خد منه خد بركة خد نعمة خد محبة الله خد رحمة ربنا خد عمق في العلاقة مع الله اغرف زي ما انت عاوز بنك واتفتح من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة خد زي ما انت عاوز في واحد لما ياخد كتير من ربنا يقول له رب انا مكسوف اخد تاني يقول له أنا ورايا غيرك خد زي ما أنت عاوز هو أنا هخلص هو أنت خايف لكون الحاجات اللي عندي محدودة ربنا ما بيخلص خد زي ما أنت عاوز اللي عاوز ياخد بس أصل اللي عند ربنا واللي يشغل ربنا الفضائل المحبة السلام السماوي الحاجات الحلوة دي فبيقول له اطلبوا أولا ملكوت الله وبره دي خد زي ما أنت عاوز فهنا نحن جميعا نأخذ من ملئه ونأخذ نعمة فوق نعمة وقد يكون المقصود بنعمة فوق نعمة اللي هيقوله بعد كده لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار اليهود كانوا يتميزوا ولا زالوا يفتخروا أنهم قد أخذوا نعمة لم يأخذها بقية البشر ان هم استلموا ناموس من الله مكتوب باصبع الله فده بالنسبة لهم تميز ده بيفتخروا بيه على انهم واخدين حاجة مش واخدها غيرهم فقال لهم ان كان الناموس بموسى اعطي على يد موسى يعني هو طبعا مش موسى اللي كاتبه موسى هنا كوسيط للعهد القديم كخادم للعهد القديم ودي مميزه اليهود قوي ومخليهم طالعين فيها قوي ومزودينها اليومين دول قوي كاحساس ان هم بتوع ربنا لوحدهم مش حد غيرهم اللي يعرف ربنا لان الناموس هم اللي استلموه فنحن بالاولى ان كان هم بالناموس بموسى الناموس اللي عندهم بموسى اعطي فنحن اخذنا ليس ناموسا وانما اخذنا نعمه الله نفسه والحق الإلهي كله بالمسيح يسوع الذي أتانا وهنا ممكن نرجع لمقارنة جميلة عملها موسى عملها بولس الرسول في رسالة العبرانيين بين موسى وبين المسيح وقال موسى مهما كانت عظمته كان أمينا كخادم في البيت البيت اللي هو البشرية الكنيسة أما المسيح فكرب للبيت كابن للبيت ومفيش مجال للمقارنة بين عبد خادم وبين سيد صاحب فنحن لا نتبع عبدا أتانا بناموس مع أننا بنحب موسى جدا طبعا احنا ده مش مقصود بيها نكسر في موسى لا لكن المقصود أن مجد العهد الجديد ونعمة العهد الجديد فاقت مجد ونعمة العهد القديم بما لا يوصف ودي المقارنة تلاقوها في رسالة العبرانيين تلاقوا مقارنة شبهها تانية في كورنثوس الثانية إصحاح ثلاثة يقول إن كانت مج... خدمة العهد القديم قد حصلت في مجد لأن موسى كان يقف مع ربنا يتكلم وش في نور ويبقى الناس مش قادرة تبص في وشه والناموس اللي خده ونزل بيه للناس والناس مش قادرة تبص في وشه ومع هذا الناموس حكم على الناس كلها بالموت وكان سبب هلاك ليهم فقال ان العهد القديم كان له مجد لكن المجد ده كان مجد دينونة يعني الناموس دنهم وصار سبب موتهم اما نحن ففي العهد الجديد فعلاقتنا بالله علاقة حتى موسى كان يتمناه انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما نرى العز اللي احنا فيه عز حتى موسى ما وصلوش والمجد اللي احنا فيه مجد العهد الجديد اعظم من مجد العهد القديم اللي هي مقصود بها مجد التعامل العلاقة مع الله غير شكل العلاقة مع الله في العهد القديم بس الله واحد ما تغيرش لكن كان زمان اليهود ما يقدرش يقعدوا كده في الكنيسة بتاعتهم في الهيكل ولا الهيكل يتفتح قدام عينيهم خالص ما يقدروش طبعا يقفوا بره وتبقى شغلانة عشان يقربوا ولا يعملوا حاجة لكن النهاردة احنا بنتكلم مع ربنا بشكل أعمق جدا وأبسط وأصدق وأقرب من أي واحد في العهد القديم أو من أي مرحلة في العهد القديم فهنا بيعمل المقارنة دي يوحنا الحبيب يقول لأن الناموس بموسى أعطيت أما النعمة والحقيقة فبيسوع المسيح صارت فدي نعمة فوق كل نعمة فنعمة العهد الجديد اللي فيها اكتشاف الله ورؤيته بالحقيقة متجسدا والتعامل المباشر معاه والفرح به دي كرامة ونعمة ومجد لم يحظى بها أحد من رجال العهد القديم ولم يحظى بها أحد من اليهود فإن كان اليهود لغاية النهاردة بيفتخر أن هم يهود كان نحن بالأولى يليق أن نفتخر أن احنا مسيحيين يعني ده لسه يا عيني بيعيدوا فصح يجيبوا خروف ويذبحوه خروف ايه بعد كل آلاف السنين دي لسه حتة الخروف ده اللي هيفديكم معقول الكلام ده لسه ما فهمتوش أن دم تيوس وعجول لا يقدر أن يغفر خطية إنما دم الابن الوحيد الكلمة الذي بروح أزلي قدمه للآب هو ده اللي هيغفر خطايا البشرية معلش عشان بس اليهود تعبنا اليومين دول لكن يعني لابد أن نعي أن مع افتخارهم ومع كبريائهم هم بالحقيقة متأخرين جدا عن رصد ما, ما نحن عليه من حقيقة احنا عندنا النعمة والحقيقة اللي مش عندهم هم لسه محروفين محرومين من معرفة الله الحقيقي الذي جاءنا متجسدا وهم اللي قتلوه حين أتانا على الأرض متجسدا في أكثر من كده عند وجهل وقساوة قلب فهنا بيقول أما الناموس بموسى أعطي وأما النعم والحق فبيسوع المسيح صار الله لم يراه أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر الآية دي مهمة احنا سبق واتكلمنا عنها شوية في أول محاضرة لأنها مرتبطة جدا بالإعلان عن لاهوت المسيح الله لم يره أحد قط يعني الله الآب لا يراه أحد ولا يستطيع أحد أن يراه لأنه لا يرى ولكن لكي نراه الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه دي مقصود بيها من نفس جوهر الآب طالع منه طالع منه مولود منه هو ده اللي بيعلن عنه هو ده اللي من خلاله نقدر نشوف الآب لكن يظل أن الله الآب لا يراه أحد شوفوا في آية جميلة في تيموساوس الأولى إصحاح ستة آخر إصحاح في تيموساوس تقول إيه يقول له أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب ده مين اللي هيبين ظهور ربنا يسوع المسيح دي عايدة على الآب ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته وده بقى الكلام اللي جاء عن الله الآب المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أحد أن يراه هذه يعني نفس المعنى اللي بيقول يوحنا الله لم يره أحد قط طب واحد يقول طيب ما زمان أبونا يعقوب قلت لنا أنه قابل المسيح قابل ربنا وقلت لنا أن موسى شاف ربنا في العليقة وقلت أنه أبو أم شمشون شافوا ربنا وقلت أن ربنا ظهر لجدعون امال ازاي بيقول الله لم يره احد قط كل الظهورات في العهد القديم لله لشخصيات محددة هي ظهورات للوغس وقنوم الابن الكلمة لكنه ليس ظهور للآب لأن الآب لا يراه أحد حتى دي ساعات بتلخبط شوي التشبيه البسيط اللي بسط الفكرة دي تشبيه الشمس في حد فينا ما شافش الشمس كلنا شفناها لكن في حد فينا دخل لغاية قرص الشمس عشان يشوف الشمس طبعا ده كلام مش معقول محدش يقدر أساسا يقرب من قرص الشمس لكن احنا كلنا بنقول احنا شفنا الشمس على اعتبار ان نور الشمس وصل لنا فاللوغوس المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور هو نور الآب اللي بنتعامل معاه لكن جو أن الآب أقنوم الآب ما نقدرش احنا نوصل لأنه غير محدود جدا والابن أيضا غير محدود لأن النور غير محدود لكن مش من طب... مش من صفات أقنوم الآب أن يرى دي صفة أقنومية للابن يعني الابن هو اللي ممكن نشوفه هو اللي ممكن نتعامل معاه ومن رآني على الابن فقد رأى الآب الله لم يره أحد قط وستظل هذه هي القاعدة التي يؤمن بها كل من يؤمن بالله يعني تتكلم مع أي حد يتفق معاك في الحتة دي الله لا يرى ماشي لكن احنا بقى عندنا حل للمشكلة هم ما عندهمش حل هم عندهم الله لا يرى وخلاص لا احنا عندنا الله لم يره احد قط ولا يستطيع احد ان يراه ولكننا رأيناه في ابنه الوحيد حين تجسد واتانا على الارض اللي هي بقية الاية ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن ابيه هو اعلن خبر هنا بمعنى وضح الحقيقة كشف عن الحقيقة حقيقة الله لغز لكل البشر هذا اللغز اتفتش قدامنا كده وابتدينا نلمسه ونعرفه حين أتانا المسيح الإله الحقيقي متجسدا فتبقى الآية دي بتعبر عن المسيحية كلها صحيح الله لم يره أحد قط ولكن الابن الوحيد هنا الوحيد يعني ايه هنا الفريد إله حق من إله حق كلنا بقينا أولاد الله على حسه لكن ولا واحد فينا ابن وحيد كلنا بالتبني على البيعة كلنا كده بالانتساب لكن هو الوحيد اللي نور من نور إلى حق من إلى حق عشان كده اسمه دايما الابن الوحيد الذي هو من نفس جوهر الآب هو أعلن عنه وهذه هي شهادة يوحنا هيكرر تاني تاخدوا بالكم احنا اتفقنا يوحنا الحبيب يميل للتكرار هذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت يعني يوحنا لأنه عمل شعبية كبيرة قوي وكان بينادي بالتوبة ولو تلاحظوا أن هنا يوحنا ما ذكرش الشعبية دي جت منين لأن احنا سبق وقلنا أن إنجيل يوحنا مكتوب متأخر فما بيقولش الكلام المعروف ما هو متى ومرقس ولوقا حكوا لنا ازاي يوحنا ابتدى يوعظ ويجيب الناس ويقول لهم توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات الوعظات الجميله دي فدي شدت الناس فبناء على الكلام ده وان كان مش مسجل في انجيل يوحنا يوحنا بيقول لنا رد فعل اليهود جم بقى يقولوا له ايه حكايتك هو انت مين بالظبط ليه الالافات دي كلها ماشيه وراك فجم يقولوا له ارسلوا كهنه ولاويين كهنه ولويين اللي هم خدام الهيكل وقتها قالوا له من أنت فاعترف ولم ينكر فاعترف ولم ينكر وأقر اعترف ولم ينكر وأقر يعني إلحاح من يوحنا على الكلمة دي يعني اعترف جهرا عشان ما حدش يجي يتبلى على يوحنا يقول قال عن نفسه انه المسيح اطلاقا أقر قال إيه قال إني لست أنا المسيح سألوه إذا ماذا إلي أنت فقال لست أنا ولا إلي هم ليه النبي أنت إيه حكاية النبي دي موسى النبي قرب نهاية رحلته على الأرض وصى شعب إسرائيل وقال لهم نبيا مثلي مثلي دي أصلها مش سهلة لأن موسى ده كبير قوي هيجي لكم وهو ده اللي تمشي وراه واللي ما يمشيش وراه يهلك وحتى للأسف اخواتنا ساعات ياخدوها على حد تاني لكن هي طبعا كلمة النبي هنا مقصودة أيضا أحد أعمال السيد المسيح لأنه يتنبأ بالمستقبل لكن هو الوحيد اللي هيقود الشعب واللي يؤمن به يخلص والذي لا يؤمن به يهلك وكان الكلام واضح قوي فهنا كان اليهود ينتظرون نبيا مميزا على مثال موسى يخلصهم هنا صفة النبي أنه يكون مخلص وقائد للشعب فقالوا له طيب أنت مش المسيح قال لهم مش المسيح طب إيليا طب هم فكروا في إيليا ليه إيليا الوحيد أصله اللي ما ماتش من الأنبياء تكونش إيليا رجع لأن إيليا طلع في مركبة نارية ولأن يوحنا كان يشبه إيليا في صفات كثيرة منها الشهادة للحق بشدة منها النسك الزائد اللبس والأكل البسيط قوي منها التربية في الصحراء فكان يوحنا قوي جدا مثل إيليا وفعلا في نبوة تقول إن إلي يتقدم الطريق ودي كانت عايدة على يوحنا بس هنا الكتاب قال لنا يأتي بروح إلي وقوته مش إلي نفسه لا لا يوحنا جاي بنفس الروح بنفس الصفات بنفس القوة بتاعت إيليا الناري فقال لهم لا أنا مش إيليا لأنه طبعا بيقول لهم أنا لا أنا ولا المسيح ولا إيليا طب قالوا له أنت النبي المنتظر اللي هو يعني هيجي يخلص الشعب قال لهم ولا دي فأجاب لا فقالوا له من أنت حتى نعطي جوابا لو عاوزين تعرفوا النبي دي موجودة في تثنية 18 15 ترجعوا لها لو عاوزين امتى موسى قال الحتة دي تثنية 18 قالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا أمال بقى أنت مين ما احنا مش عارفينك طب إيه قيمة الحكاية اللي بيحكيها يوحنا دي لأنه في آخر الزمن القرن الأول لما كل الآباء الرسل راحوا السماء ولما طلعوا ناس يدعوا أن المسيح شخصية وهمية من ضمن الادعاءات ما فيش مانع يقولوا ده يوحنا هو المسيح والمسيح هو يوحنا ويخلطوا الدنيا في بعض زي ما تلاحظوا النهارده ساعات يخلطوا ورق التاريخ في بعض يقول لك شبه لهم شبه لهم ليه هم كانوا يعني ما بيشوفوش ازاي يعني يبقى مصلوب قدام آلاف من البشر وكل الآلاف دي اللي عارفينه بقالهم سنين ماشيين وراه مش واخدين بالهم انه مش هو اللي على الصليب ده كلام معقول اهو فهو الحجج فممكن يجوا على نهاية القرن الأول يقولوا يوحنا هو المسيح والمسيح هو يوحنا فهنا يوحنا لأنه الشاهد الذي بقى إلى نهاية القرن الأول بيقول لهم يوحنا أقر واعترف وشهد ولم ينكر وقال أنا مش المسيح ولا إيليا ولا النبي طب أمال أنت إيه فسألوه أمال أنت تطلع مين إيه, ال... إيه الشغل الجامد اللي أنت عامله ده إذا كنت لا المسيح ولا النبي ولا إيليا من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك طب أنت شايف نفسك إيه فقال أنا وحط ايه نبوة من العهد القديم في أشعية أنا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي تلاقوها في أشعياء 40 قال لهم أنا صوت بيصرخ بيقول لكم وسعوا افرشوا السكة المسيح جاي عارفين لما لما نكون قاعدين كده مثلا شخص عظيم قوي يدخل علينا نلاقي واحد يجري قبل منه كده يقول يا جماعة فلان وصل يصرخ كده منفعل اهو يوحنا بيقول لهم انا كده انا هذا الشخص المنفعل الفرحان اللي بفوق البشرية كلها قرية العالم دي البشرية دي بقول لكم يا جماعة الله بنفسه جاي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب يعني وسعوا المسيح داخل داخل على العالم قوموا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة يعني افرشوا السكة قدامه المسيح جاي لازم تنتبهوا كلكم فهنا يوحنا طبعا أولا يعبر باتضاع عن مهمته قال لهم أنا لا فلان ولا كذا أنا صوت ده طبعا أحد دواعي اتضاعه أنا مجرد صوت ولكنه طبعا بالروح القدس بيتكلم أنه هي دي فعلا شهادة يوحنا ومهمته أن يصرخ في البشر ليعدوا الطريق أمام الله والكلام بتاع أشعياء كان ينطبق بدقة على يوحنا المعمدان صوت صارخ في البرية عدوا طريق الرب ودي كتبوها بقية الإنجليين احنا قلنا في حاجات كتبوها الإنجليين ويعدها يوحنا للتأكيد وفي حاجات كتيرة ما يقولهاش بدل اتعرفت فدي بيعيدها مؤكدا على شخصية يوحنا ودوره انه فعلا شاه هو اللي ربط بين نفسه وبين النبوة دي هو اللي قال على نفسه انا صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب وكما قال أشعياء النبي وكان المرسلون من الفريسيين احنا قلنا الفريسيين دول ممكن تلاقي الفريسيين دول جماعة ممكن بعضهم يبقوا كهنة وبعضهم يبقوا لويين لكن لهم انتماء فريسي يعني الفريسية دي نظام في الحياة ومنهج متطرف شوية أو يميل إلى التشبث بحرف الناموس وكده بولس مثلا كان فريسي مع أنه ما كانش كاهن يهودي لكن كان فريسي ابن فريسي يقول على نفسه كده فالجماعة اللي راحوا دول كانوا فريسيين فالفريسيين مش سهلين يعني حرفيين قوي ودارسين كويس وحافظين كويس فيغلبوا أي حد لو كانوا عاوزين طبعا ما قدروش على السيد المسيح ولا على يوحنا طبعا فكان المرسلون من الفريسيين فما ما عجبتهمش الإجابة ما اكتفوش بيها طب أنت لا المسيح ولا إيليا ولا النبي أنت صوت صارخ طب إذا كنتش حتة صوت يعني فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي إذا كلمة المعمودية كانت كلمة معروفة ونظام معروف عند اليهود من زمان وكلمة المعمودية مقصود بها ببساطة كان نظام للتطهير وفي زمن يوحنا المعمدان كان نظامها ان يجي الواحد عامل عمايل كتير قوي يقف قدام يوحنا مرعوب كده لان يوحنا كان شديد حقاني زيادة فيقول له انا غلطت عملت كيت وكيت وكيت ومش عاوز اعمل كده تاني فيعلن عن توبته يبقى معمودية يوحنا كانت اعلان توبه فيقوم ينزله في المية يغطسه ويقول له دي علامة انك انت هتطلع بني ادم نظيف جديد لكن هي مش اكتر من كده هي مجرد اعلان توبة واغتسال ظاهري يعبر عن رغبة في التغيير الداخلي بس فقالوا له امال انت بتعمد بانهي قوة اذا ما كنتش المسيح كان معروف بقى اذا ان المسيح سيأتي ما كنتش المسيح بتعمد ليه ولا حتى إيليا ولا النبي يعني ما فيكش قوة خاصة تميزك عن اللي قبليك كلهم بتعمد على أي أساس قال لهم شوفوا الرد ده مهم أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء أنا بمسك شوية مية وغطس الشخص من دول أنا كل شغلي مع مية ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هرجع لها دي هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي ودي قلناها قبل كده الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه طب وبعدين ما ريحتناش هيجي بعد كده يقول لهم ايه هو يعمدكم بالروح القدس بمعنى انا هشرح وبعدين ما نقرا اللي جاي كله هنفهم قال لهم انا بعمد بميه انا بعمل نظام الم بيه الناس واحط لهم عينه بديهم مثل بشرح لهم حاجه لكن الحاجه الحقيقيه مش هي دي المعموديه الحقيقيه مش هي اللي انا بعملها فانا بعمد بميه وسكت على كده نقطه بعدها يعني مش بعمل حاجه معجزية مش بعمل تغيير داخلي جذري مفيش نعمة سماوية من فوق مفيش تدخل من روح الله في اللي أنا بعمله أنا بأعلن عن توبة الشخص بهذا الاغتسال شخص يجي يتوب ويعترف كان كثيرين يأتون معترفين بخطاياهم وينزل المية عشان يروح بيتهم بقى ايه ناوي يعيش كويس لكن قال لهم انا ولا حاجة في اللي بعمله جنب اللي جاي اللي جاي غيري خالص اللي جاي ده انا قلت لكم انه قبلي وبعدي وقدامي وانا ما استاهلش احل سيور حذائه ودي كانت العلاقة بين العبد الصغير وبين السيد العالي يعني هو بالنسبة لي انا عبده انا اقل من عبده لاني لست مستحقا ان انحني واحل سيور حذائه يعني ما استاهلش والحقيقة طبعا الآباء بياخدوها على فكرة أن الله حين يلبس حذاء إشارة إلى التجسد يعني وسر التجسد لا يستطيع إنسان أن يحل سيوره يعني محدش يقدر يفهم تفاصيله العظمة دي كلها أن الله يأتينا إنسان على الأرض دي كبيرة قوي فيوحنا مهما كبر قال أنا ما ما ما, ما أقدرش أدخل قوي أنا بالكثير بحاول أفك رباط جزمته يعني عاوز أعرف بس جاءنا على الأرض إزاي ورا الكلام ده حب قد إيه ورحمة قد إيه ورا إيه فهنا بيقول في وسطكم قائم لستم تعرفونه قال لهم أنا شغلتي أن أنا أعمد عشان أعمل هيصة وألم الناس كلها وأنبه الناس للتوبة وأفوق الناس تسيب خطاياها عشان يظهر من وسطيكم اللي أنا جاي أستغل حسابه لأن هو موجود وسطيكم بس أنتم مش عارفين وطبيعي المسيح كان موجود وقتها طبعا لأن المسيح أصغر من يوحنا المعمدان بست شهور فيوحنا بدأ خدمته وكان المسيح له المجد ما زال مختفيا عن الأعين موجود كنجار بسيط وخلاص وسكت ما بيخدمش لسه ما بيبشرش ما بيعلمش ما بيعملش معجزات لسه هادي ساكت لأن لسه يوحنا لازم يتقدم الطريق ويعمل دوره وهما متفقين طبعا يعني يوحنا عارف الأوامر ماشية إزاي فكان المسيح صامت إلى أن جاءه في موكب التائبين المعتمدين ويوحنا بقى قال له بس خلاص أنا كده خلصت اللي عليا أنا كده كملت رسالتي أنا مستنيك تظهر فابتدى يهلل قدام كل الناس هذا هو حمد الله هو ده اللي بقول لكم عليه من ساعة ما ابتديت هو الشخص ده فهنا بيقول هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن حيث كان يوحنا يعمد يعني السيد المسيح كان وصل للمنطقة اللي يوحنا بيتكلم فيها وفي الغد بعد الشهادة الواضحة دي اللي لسه ما قالناش باستفاضة هيعمل ايه المسيح اللي جاي وليه انت يوحنا مش طايل تفك سيور حذائه وليه احنا مش عارفينه مع انه في وسطنا قائم محللهمش الالغاز دي في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه ده اللي سبق وكلمتكم عليه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي تاخدوا بالكم دي ثالث مرة تتقال في الإصحاح ثالث مرة يتقال هذا التعبير اللي فيه لغز يأتي بعدي رجل صار قدامي قدامي هنا تعني قدام عيني على طول مع انه لسه جاي طب ازاي قدام عينيك وهو لسه ما جاش ولانه كان قبلي بقت تاخدوا بالكم تحمل الماضي والحاضر والمستقبل قبلي وامامي وبعدي فمين الوحيد اللي ممكن يشغل الزمن كله ماضي وحاضر ومستقبل الا الله وحده فأقول لهم دي ثالث مرة يكررها يوحنا بإلحاح أن يوحنا شهد للاهوت المسيح لأزليته وأبديته وحضوره في كل وقت فبيقول هذا الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعد رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه يا حتى أنت يا يوحنا طب إحنا مش عارفينه وفي أول الإصحاح قال في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه يعني كل الأجيال اللي قبلك يا يوحنا ما كانتش عارفة كان موجود في العالم وخالق الدنيا دي كلها وكل الدنيا مش واخدة بالها منه مش مش حاطة ايديها على اللغز مش قادرة تكتشفه السماوات تحدث بمجده والفلك يخبر بعمل يديه وبرضه لسه الناس مش واخدة بالها الجميع زاغوا عنه فبيقول أنا كمان ما كنتش أعرفه طب عرفته إزاي لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء يبقى دي آية مهمة ليه لأن كده عرفنا ليه يوحنا جه يعمد ده الرد على السؤال قالوا له أنت بتعمد ليه ما كنتش المسيح فيك إيه زيادة بقى ولا إيليا ولا النبي قال لهم عارفين أنا بعمد ليه أنا بعمد لكي يظهر لإسرائيل انا بفرش له الجو انا بجمع له الالافات التائبه دي تقف في الميه عشان هو بقى يعمل دوره اللي انا ما اقدرش عليه هو اللي هيغيرهم بالروح القدس دي حاجه مش في ايدي انا دي في ايده هو لوحده هو الوحيد اللي يقدر يغير كيان البني ادم لكن انا مهما عملت انا بشجعهم على التوبه انا بجيبهم للميه انا بخليهم يعترفوا بخطاياهم لكن النعمة مش في إيدي الروح مش عندي الروح سلطان الغفران مش ملكي السلطان ده ملكه هو لوحده فأنا ما استاهلش حتى أفك سيور حذاءه فقال لهم لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء يعني أنا جيت أعمد لأن المعمودية عملت صدى واسع أوي ألافات مؤلفة بقت تيجي طوابير تتعمد وتعلن توبته وكل دول هيسمعوه في مرة يقول ايه هو ذا حمل الله اللي هي في المرة اللي بيقول عليها دي في الغد نظر يسوع مقبلا فقال هو ذا حمل الله فكل الالافات دي تنتبه الى انه في اهم من يوحنا بكتير قوي كلهم خايفين من يوحنا وشايفينه كبير قوي قال لهم لا لا ده انا صغير قوي ده انا لمامكم لما دي كلها عشان اعرفكم بمن هو اهم بما لا يقاس لان العلاقه بيني وبينه اكبر من علاقه اصغر عبد باعظم سيد وشهد يوحنا قائلا ما هو برضه ما حلتلناش المشكله عرفته ازاي اشمعنى ده دونا عن كل اللي لابسين جلاليب الناس الفلاحين البسطة اللي جايين لك والمسيح جاي له انسان بسيط لابس فلاح بسيط عرفتوا منين يا يوحنا قال لهم بصوا انا ما كنتش اعرف بس انا جاي ومن ساعة ما ابتديت في رسالة روحية جوايا واضحة جدا بتقول لك ايه شهد يوحنا قائلا اني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه وأنا لم أكن أعرف تاني ولكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هذا هو الذي يعمد بالروح القدس فأنا عمال أعمد عمال أعمد مستني مستني إيه مستني واحد أجا غطسه السما تتفتح فاعرف ان انا كده ايه مهمتي انتهت واسجد له واقول له استلم انا كنت بعمل كل ده عشان تيجي وعشان تظهر لانك انت حين تظهر عرفت ان زبيلك خلاص لا يتصور عقل لانك وحدك تملك الروح القدس كسلطان لتعطيه لاخرين فقال انا ما كنتش اعرف بس عندي رساله اللي يجي يعمد اللي ألاقي الروح نازل ومستقر عليه طبعا كلمة مستقر دي ليها معاني عميقة معناها أنه هو واحد مع الروح القدس الروح القدس متحد به على الدوام فكلمة الاستقرار تفيد في أحد معانيها العلاقة العميقة التي لا يدركها عقل بين الأب والابن والروح القدس يعني الروح القدس جاي ضيف علينا كبشر لكن هيقعد معانا على طول خلاص في العهد الجديد لكن الروح القدس والمسيح لم توجد لحظة في الزمن افترقوا عن بعض لأنه ده روح الآب وروح الابن واخدين بالكم فهنا في كلمة الاستقرار تفيد أن دي روحه دي حاجة ملكه دي حاجة خاصة بيه هي روح الله نفسه فعشان كده بيقول يأتي ومستقرا عليه ولكن بشكل واضح كعلامة عشان الناس تشوف تشوف حاجة جديدة تشوف إنسان لكن هو بيتعمد يأتي الروح القدس برضو نقول إيه نقول أن ما حدث مع المسيح كان مقدمة لما يحدث معنا طبعا واحد يقول طب المسيح اتعمد ليه دي هتيجي بعدها لكن يعني خلينا فيها دلوقتي ليه المسيح اتعمد أول سبب واضح هنا ليه ليظهر لإسرائيل لأنه ده المجال المناسب الذي يعلن فيه الابن المنتظر المسيح الإله المخلص فالألفات كلها جاية وده المكان اللي كل التائبين مستعدين لأن يوحنا كل شوية يكلمهم عن اللي جاي وراه اللي جاي وراه كلهم متحمسين ومستعدين نفسهم يشوفوا مين اللي جاي ده بقى مين اللي العظيم يوحنا بيقول انه ما يستاهلش يفك سيور حذائه فأولا المسيح اعتمد ليظهر لإسرائيل عشان كده بنسمي عيد المعمودية الظهور الإلهي عيد الثيوفانيا عيد الغطاس اسمه في اللاهوت كده الإبيفانيا أو الثيوفانيا يعني الظهور الإلهي الله ظهر للناس متجسدا لأن في الميلاد المسيح ظهر على الأرض بس قليلين قوي اللي خدوا بالهم فاهمين الفكرة؟ فكانوا زمان في زمن عدى على الكنيسة كانوا يعيدوا البشارة والميلاد والغطاس في يوم واحد ثلاثة ويسموهم الظهور الإلهي الثلاث الثلاث آيات في بعض ليه؟ لأن الثلاثة دول يؤدوا نفس المعنى أن الله ظهر على الأرض بالبشارة والميلاد والغطاس لأن في الغطاس الناس عرفت الناس أعلن لها أن ده الابن الكلمة لأن جه صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الوحيد الذي به سررت فالسبب الأولاني الإظهار الظهور الإلهي ده السبب الأولاني اللي يخلي المسيح يتعمد لأنه طبيعي هو مش محتاج يتعمد طبيعي احنا متفقين على كده إن كانت دي معمودية إعلان توبة طب المسيح هيتوب عن إيه ده هو وحده يقول من منكم يبكتني على الخطية في معنى تاني تأملي يعني أن المسيح له المجد عاوز يعمل كل حاجة حلوة عشان كده قال يوحنا ينبغي لنا أن نتمم كل بر في إنجيل آخر يقول أن يوحنا لما فهم قال له ما أقدرش أعمدك قال له اسمح من فضلك قال له مش قادر مش ممكن أحط إيدي على راسك مش ما ينفعش ده أنا قلت لكل الألفات دي إن أنا ما أقدرش أفك شير حذائك أحط إيدي على راسك إزاي أنت عمدني قال له لا هي المسألة مش كده هي مسألة أننا ينبغي لنا أن نتمم كل بر سيبني أعمل كل حاجة حلوة سيبني أعمل البر المطلوب من أي إنسان أوري الناس المفروض يعملوا إيه المفروض الناس في المرحلة دي يتوبوا فأنا جاي في توبة توبة عشان أوريهم أن المفروض يعملوا كده فهنا المسيح يتقدمنا كتائب وهو ليس تائبا عارفين زي إيه هو اتصلب ليه هو عمل حاجة وحشة هو ما عملش حاجة وحشة لكن اتصلب هو برضه هنا جاي كأنه تائب فهو ما عملش حاجة وحشة لكن لأننا عاملين بلاوي وكلنا محتاجين التوبة وكل واحد فينا مكسل يروح يتوب فالمسيح جاءنا ليعتمد ولكنه لم يكن محتاجا زي ما ما كانش محتاج للصليب كتكفير عن خطاياه هو لأنه ما عندوش خطايا طبعا ما كانش محتاج للموديع كاحتياج شخصي لكن هو بيقدم لنا المثال يتمم أمامنا كل بر عشان كده بعد كده دخل في مساومة مع اليهود قال لهم يوحنا انتوا ما قبلتهوش ليه تقدروا تقولوا ان يوحنا جه من ربنا ولا من الناس فخافوا يردوا عليه لان لو قالوا من ربنا هيقول لهم ما قبلتهوش ليه اذا كانت رسالته من ربنا ولو قالوا من الناس الناس ترجمهم لان يوحنا كان عند الناس حاجة كبيرة قوي فالمسيح كان عاوز يقول لهم ان يوحنا جاء من الله ليشهد للحقيقة والحقيقة هي ربنا يسوع المسيح نفس هي نفس بس هم رفضوا يوحنا ودي هيجي يتكلم فيها بعد كده فهنا المسيح اعتمد اولا ليظهر لاسرائيل اثنين ليتقدمنا في كل بر ليتقدمنا في كل بر ثلاثة ليعلن لنا ان الروح القدس الذي كان يرفض أن يستقر في إنسان بسبب خطايا البشر في العهد الجديد سيستقر فينا كبشر لأننا بقينا حتة من المسيح تاني الحتة دي كيرلس الكبير ده, ده كيرلس الأول في القرن الخامس اللي هو البطرك 24 ده مشهور عندنا قوي في اللاهوت زي أثناسيوس الرسول يقول حلول الروح على المسيح يوم المعمودية ظهر في واحد من الأطفال البسطاء سأله قال له الروح القدس يحل على المسيح ليه مش هو في الروح القدس ولغاية النهاردة كل عيد غطاس غالبا في طفل بيسأل السؤال ده لأن سؤال ساذج وبسيط ولاهوتي هو المسيح يحل عليه الروح القدس ليه مش هو في الروح القدس صحيح طبعا ده هو كل الروح القدس فيه طب يحل عليه ليه فكيرلس الكبير يجاوب في إجابة لطيفة قوي يقول أن حلول الروح على المسيح يوم الثيوفانيا هو حلول للروح علينا نحن فيه يعني هو مين اللي محتاج الروح القدس طبعا مش المسيح لكن احنا البشر الخيبانين المحرومين من النعمه المنفصلين عن الله لأن أي شركة بين النور والظلمة لأن بخطايانا انفصلنا عن النعمة ما بقاش لكي يعود ويسكن فينا روح الله ويستقر فينا اللي هي نعمة العهد الجديد الميرون الختم الثبات في المسيح اللي خدناه بعد المعمودية ده النعمة دي كانت محتاجة واحد يبتديها مين الواحد اللي يستاهل مين الوحيد اللي الروح القدس ممكن يحل عليه من غير مشاكل هو المسيح الإله الحقيقي والإنسان الحقيقي فالروح القدس حل على المسيح كإنسان يتقدم الصفوف أماما كبكر بين إخوة كثيرين عشان لما يسكن فيه يسكن فينا بالتالي لأننا كلنا هنبقى أعضاء في جسده بالمعمودية فهمنا الفكرة فنحن أخذنا الروح القدس في الأسرار من خلال عمل المسيح من خلال معمودية المسيح فاهمين ازاي عشان كده في صلوة جميلة قوي تسر المعمودية نقول لربنا ايه يا رب زي ما انت بعت روحك القدوس واستقر على ابنك الوحيد ابعته دلوقتي خليه يستقر على فلان الافندي ده لانه ده جالك كتائب وامن بالمسيح كاله ومخلص واعترف بالايمان المستقيم واستعد لقبول النعمة فابعت له الروح القدس اللي بعته على المسيح عشان يفضل لازق في المسيح للأبد فاهمين الفكرة؟ يبقى مفتاح المعمودية بتاعتنا هي معمودية المسيح هي دي اللي خلت معموديتنا مش معمودية توبة بقى مقصود مش معمودية توبة يعني ايه؟ يعني مش مجرد واحد بيعلن انه كان وحش وهيبقى كويس لا لا دي ما فيهاش طاقة ما فيهاش قوة دي دي مجرد رغبة بشرية حلوة ان واحد يبقى كويس لكن فين النعمة اللي فيها فين القوة اللي هتغير فين الخلق الجديد ما كانش فيها حاجة على يوحنا لكن هنا يعمد بالروح القدس يعني التغيير مش مجرد مية بقى واغتسال لا ده تغيير حقيقي داخلي سري بعمل إلهي عمل الروح القدس ودي عطية المسيح وحده دي عطية العهد الجديد أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما نرى لأن المعمودية بتعمل حاجة عجيبة جدا ولا يتصورها عقل إنسان ومش هنعرف قيمتها غير لما ندخل السماء مش هنعرف قيمة المعمودية وعظمتها غير واحنا في السماء نتفرج على هذا الماء الحي اللي كان عندنا على الأرض بينقلنا من بشر عاديين محكوم عليهم بالإعدام إلى بشر على شبه المسيح تستمر أبديتهم انه بيرفعنا من لستة الموت للستة الحياة كل ده بالمعمودية اللي بدأها المسيح بمعموديته واخدين بالكم الفكرة عشان كده يوحنا قعد يهتف وينادي هيظهر شخص انتبهوا لأن ده فرقه عني كبير قوي أنا بعمد بمية هو سيعمدكم بالروح القدس وفي حتة تاني يقول يعمدكم بالروح القدس ونار يعني هنا في عمل ناري ناري هنا رمز للاهوت لأن إلهنا نار آكلة في عمل سري داخلي يحدث عشان كده بنسميه سر انتوا مش هتشوفوه بعينيكم لأنه ظاهريا يوحنا يغطس والمسيح يغطس لا لا بس فرق بينهم ضخم جدا هنا بيغطس بس عشان يطلع واحد يقول له أنا نضفت من بره بس من جوه هحاول أمشي كويس يقول له معلش ربنا يعينك التاني يقول له أنت خدت روح الله واتكتب اسمك في لسة الحياة الأبدية وأصبح معاك روح القوة وروح النعمة هت... هتمشي صح بس اجتهد بقى امسك في النعمة اللي خدتها تفرق كتير قوي ان القوة اللي في المعمودية العهد الجديد غير خالص المعمودية بتاعة العهد القديم او بتاعة يوحنا المعمدان وانا قد رأيت هنخلص وانا قد رأيت وشهدت خلاصة الكلام بعد ما قال واتكلم عن المعمودية قال وانا قد رأيت وشهدت برضو يا ريت بقى اللي شاطر منكم لما يروح يقرا الكلام ده يركز على الكلمات اللي بتتكرر لأن يوحنا يكرر ولكن بقلب يعني يوحنا هتلاقوه بيكرر كتير بس مش بيكرر كده لا مفيش حاجة عشوائية في الكتاب هنا يكرر بقلب كلمة شهادة دي ويشهد اتكررت بإلحاح في صح واحد فبيقول لهم أنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله فأنا يعني على رقبتي هو ده ابن الله هو ده المخلص وهو ده ملخص الإيمان المسيحي هو ده الملخص بتاعنا يسوع المسيح ابن الله بالحقيقة هو ده ملخص إيماننا كله عشان كده كانوا زمان في الأجيال الأولى يرسموا سمكة واللي يكمل السمكة يبقى فاهم كلمة السر لأن كلمة سمكة باليوناني اسمها Ιχθύς Ιχθύς Ιχθύς خمس حروف Ιησούς Χριστός Υιός Θεός Σωτήρ يعني يسوع المسيح ابن الله مخلصنا اللي هو ملخص الإيمان المسيحي فاهمين الفكرة؟ فلما يقول آمنت رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله بيعلن عن مضمون كل الإيمان المسيحي ومضمون إنجيل يوحنا كله لما إنجيل يوحنا قال لنا في الآخر هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله واحنا فهمنا يعني ايه ابن الله هنا غيرنا مش أولاد الله بالتبني لا ده الابن الوحيد نور من نور إلى حق من إلى حق نكتفي بهذا القدر ناخد آية نحفظها أنا نفسي أخد الآية بتاعت في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه لأن دي لها معنى تطبيقي لذيذ أن ربنا يكون جنبك بس أنت مش واخد بالك في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه ربنا دايما جنبك آية عدد 26 لكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه يعني يبقى المسيح على المذبح قدامك وانت مش واخد بالك عمال تحكي مع اللي جنبك او تضحك او مش واخد بالك وتبقى في مشكلة ومتوتر جدا والمسيح جنبك على طول وانت مش واخد بالك ويبقى في كل لحظة المسيح قريب ليك وانت مش عارفه في وسطكم قائم الذي لستم تعرفون فينطبق عليك الكلام اللي اتقال في الأول في العالم كانوا العالم بيكون ولم يعرفوا العالم المفروض بقى ان احنا نعرفه فننتبه لحضور نقولها مع بعض في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه كمان مرة في شوية تنبيهات بسرعة عشان الوقت